بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لوقا 15 اشهر اصحاح في انجيل لوقا. لانه اصحاح 15 ده هو اللي فيه قصة الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود ثلاث امثال ثلاث حكايات حكاهم ربنا يسوع له المجد. واللي حضر معانا من اول انجيل لوقا يفتكر ان انجيل لوقا مركز على المسيح الحنين ومركز على فكرة الغفران لدرجة بعض الآباء الأوائل سموه إنجيل التوبة لأن في قصة المرأة الخاطية وفي قصة زكة وفي قصة الابن الضال يعني يتميز بقصص وأحداث وكلام مرتبط بالتوبة كتير والإصحاح ده من جماله شغل الناس كتير قوي وفي صور كتيرة طلعت عن الراعي الصالح وعن كلها مرتبطة بلوقا 15 ويمكن ياخد مننا شوية وقت لأنه يعني الواحد بيستخسر يقلب ويدخل على 16 من كتر يعني ما هو غني بالمعاني احنا اخر مرة كنا بنعمة ربنا في لو 14 اتكلمنا عن اللي سماه ربنا يسوع حساب النفقة اقعد واحسبها هتكمل مش هتكمل عارف المسيرة مع المسيح فيها شوية تكلفة ما ما تتو... ما تتهاونش في الموضوع لانه كان في ناس كتيرة ماشية ورا المسيح وماشية كده وخلاص انما مش واخدها جد فبعد ما قال لنا كلام يمكن المره اللي فاتت كانت حسيته الكلام ايه يعني يخوفنا شويه لازم تحسب حساب النفقه ولازم تشيل صليبك ولازم حتى لو اغلى الناس عندك ما يبقوش نمره واحد ربنا قبل منهم النهارده بقى هنلاقي ان ربنا يسوع بعد ما شد الشده الحلوه دي هيشجع بقى كل الناس على باب الغفران والتوبه والرحمه بالامثال اللي هيحكيها فيقول وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوا في الزمن ده كان في نوع من التمييز بين الناس وبعضها يعني يميزوا الناس كده يقولوا مثلا ده فريسي ده من الكتبة من ناحية التدين زي في بعض الطوائف يقولوا مؤمن وغير مؤمن احنا مثلا ساعات نقول متدين وغير متدين التمييز زمان كان اصعب من كده بقى كانوا يقولوا ايه اصل ده عشار عشار دي بقى معناها ابعد ما يكون عن ربنا لان العشارين دول فئه يشتهر فيها الكذب والسرقه والظلم والوشايه ومنهم متى العشار ومنهم زكى العشار وفئه كل الناس بتكرهها واليهود يعتبروهم فئه مرفوضة تماما من ربنا هم في الأصل يهود العشارين دول لكن لأنهم بيشتغلوا لحساب الرومان هم بيحصلوا الجباية أو الجزية أو بعض الأمور من اليهود إخواتهم لصالح المستعمر الروماني وبالتالي بيعتبروهم زي عملاء للرومان ولأن ذمتهم واسعة فبيكرهوهم جدا اليهود ولأن ما يقدروش عليهم بسبب إن هم بيحتموا في العساكر الرومان يكفي ان هم بيتهموهم بالكلمة دي والخطاة برضو يمكن الخطاة النهاردة كلنا نقدر نقول احنا خطاة لما في الزمن ده ما كانش حد يقدر يقول الكلمة دي لان كلمة خاطي كانت وصمة كانت كلمة وحشة وكان يعني عادة بيها او يعنى بيها في المجتمع الزنا بالذات فاكرين الست اللي جت لمست المسيح فالراجل في باله قال لو كان نبي لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة يعني يعني قال كلمة صعبة فكلمة خطاة معناها ناس وحشين بطالين وقد يكون معناها كمان بعض الناس اللي معروف ان سلوكها وحش فلاحظوا ان دول كانوا اكتر ناس لازقين لربنا يسوع يدنون منه ليسمعوه طبعا مسيح حواليه زحمه والناس عاوزه تقرب عشان تسمع اكتر ناس بتزاحم هم الفئات دي فطبعا لما يجي فريسي يدخل ما يرضاش يدخل يزاحم ليه ما يحبش كتفه يجي في كتف واحد عشار او كتف خاطي لانه اللي سمعان الفريسي قال ازاي لو ده نبي سايبها تلمسه وهي خاطيه مجرد اللمس يعتبر مشكله بالنسبه له فبيقول كان العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه قبل ما ندخل في الامثال طب ليه ليه دول بالذات كانوا بيجروا وراه وبيزحموا عشان يسمعوه الا لانه بيديهم رجاء الا لانهم لقوا عنده اللي ما لقوهوش عند كل معلمين اليهود معلمين اليهود قافلين باب التوبه مصعبين الطريق قوي بينهالوا عليهم بالكلام الجارح والصعب بيدعو عليهم بغضب الله والنار الابديه انما ربنا يسوع في كل تعاليمه وكلامه محب للخطاه بيدي رجاء فتلاحظوا التعليم اللي كله حب يخلي الناس حتى البعيدة تقبل لأن الناس عاوزة تتوب الناس عاوزة ربنا محدش مش عاوز ربنا إنما ساعات التعليم يكون في نوع من العنف فالناس تبعد وتخاف أو تفقد الرجاء ربنا يسوع له المجد هو مصدر كل رجاء في الكنيسة لأنه فعلا محب للعشارين الخطاة كمان يمكن هم حسوا أنه بيحبهم لأن كل ما كان الواحد منبوذ كل ما كان يلقط لو لقى حد يحبه دول منبوذين من المجتمع العشارين والخطاة إنما مش منبوذين ولا مرفوضين من ربنا يسوع بالعكس دول محبوبين ومقبولين فلازم يجروا وراه وهو شخصية مشهورة ومحبوبة وبيعمل معجزات كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه تلاحظوا برضو ان الناس دول ما كانوش جايين عشان معجزات يعني هنقول في ناس وشة ورا المسيح عشان تاكل ببلاش زي في يوحنا ستة لما قال لهم انتوا ماشيين ورايا عشان كلتوا امبارح اعملوا لا للطعام الباقي اعملوا للطعام ال... لا للطعام البائد اعملوا للطعام الباقي ف... وناس كتيرة تزحم عشان تاخد معجزة انما وناس تزحم عشان تتفرج انما الناس دي بتزاحم وبتقرب عشان تسمع معنى كده ان الناس دي جواها حب ربنا بالرغم ان هم بعاد قوي وده يخلينا نعرف ان اللي احنا بنعتبرهم بعاد جدا عن ربنا احيانا يكون جواهم جوع وعطش شديد لربنا بس محدش عارف ي... ي... يوصلهم للمسيح فلما لقوا المسيح كانوا يدنون منه ليسمعوا في المقابل كان في ناس برضو تحب تسمع له بس بشروطها اللي هم مين بقى فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم ده مش بس بيقبلهم ده بياكل معاهم ياكل معاهم دي بقى يعني ايه زودها خالص ازاي ياكل مع شوية خطاه كأنه بيعاشرهم في حياتهم ودي عند اليهودي نجاسة لما يدخل بيت عشار ولا بيت وهيجي بعدها قصة زكا بعد شوية دخل بيت زكا العشار دي عملت أزمة عند اليهود زي يدخل بيت واحد زي كده لأن عملية الأكل دي معناها نوع من الانتماء والتقارب الشديد الشرقيين كلهم عندهم الحتة دي فلاحظوا احنا كمصريين برضو لما نقعد وناكل عيش وملح نحس ان احنا ايه بقينا مع بعض عيله انما ممكن اعرفك من بعيد وتعرفني من بعيد لكن نقعد وناكل بقت العلاقه وثيقه فربنا يسوع المسيح كان يقصد تبقى العلاقه وثيقه كان يدخل بيوت العشارين وبيوت الخطاه وكمان ياكل معاهم الاكل في نظر اليهود عمليه تحتاج الى استعدادات و... واغتسالات طبعا هم بيعملوش الكلام ده فيبقى اكلهم نجس واللي يشترك فيه نجس هم في اعتقادهم كده فهنا في فئتين وهو الإصحاح كله عن الفئتين دول خلي بالكم في فئتين من بداية الإصحاح عشارين وخطاة بيجروا ورا المسيح بيلزقوا فيه يسمعوه وفريسيين وكتبة من بعيد متذمرين عشان عاوزين يسمعوا قال يعني لكن مش عاوزين يقربوا عاوزين يسمعوا من بعيد عشان ما يتوسخوش وازاي ده يقف وسط الناس دول فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم يبقى كل اللي هيقوله ربنا يسوع له المجد الذي فيه كل الحكمة هيقول الأمثال اللي بتتكلم عن الفئتين هيتكلم عن الفئة دي وعن الفئة دي وعن موقفه هو يبقى الثلاث أمثال اللي جايين لازم نلاقي فيهم ثلاث شخصيات أو ثلاث أنواع في كل مثل مسيح له المجد أو الله القدوس وفئة الخطاة المرزولين محتقرين الضايعين وفئة الفريسيين المتكبرين الذين لا يحتاجون إلى توبة هنشوف الأمثال مشيت إزاي الأمثال هتبتدي بمثل الخروف الضال وبعدين الدرهم المفقود وبعدين الابن الضال ياخد بقية الإصحاح باستفاضة وتلاحظوا ان الخروف الضال طلع وراه الراعي الصالح والدرهم المفقود طلعت وراه او تدور عليه المرأة صاحبة العشر دراهم والابن الضال كان ابوه هو اللي مستنيه برضو هنا كتجميعة كده للامثال قبل ما ندخل فيها اول حاجة نقولها ان الترتيب ده لان الاصحاح ده اصحاح التوبة هيكلمنا عن التوبة من ثلاث زوايا دور الراعي الصالح ربنا يسوع له المجد في التوبة ده في أول مثل ربنا بيعمل إيه عشان نرجع ده دوره هو بقى الكنيسة بتعمل إيه عشان نرجع دي المرأة اللي بتدور على الدرهم المفقود أنا وأنت كأشخاص نعمل إيه عشان نتوب ونرجع ده إيه مثل الابن الشاطر تاني يبقى خلي بالكم التوبة لها ثلاث مداخل الله له دور ما حدش يقدر يعمله غيره هو له كل المجد هو اللي يجري ورانا وهو اللي يدور علينا وهو اللي يتعب لغاية ما يجيبنا والكنيسة بتكمل دوره وبتعمل شغله المرأة دي وفي الآخر مفيش توبة حقيقية إن ما كانش الإنسان يرجع لنفسه ويقوم يتحرك فيبقى الإصحاح بيعرض لنا موقف الله وموقف الكنيسة وموقف الشخص كمان تلاحظوا انه الخاطي في الاول كان خروف وفي الثانية كان درهم وفي الثالثة ابن واعي عشان يقولوا الاباء برضو فيها انه احيانا يكون الشخص عاجز تماما عن اتخاذ قرار التوبة ربنا يقوم يشتغل عليه لغاية ما يجيبه زي الخروف الجاهل اللي مش عارف يرجع او الدرهم اللي فاقد الفرصة انما دي ما تلغيش ان الانسان له ارادة زي الابن الشاطر ولازم يرجع يعني ايه يعني مش معنى ان واحد ما بيرجعش ربنا مش هيروح له لان تلاحظوا الاولانية والتانية ربنا اللي طلع يدور يعني الراعي الصالح بيدور على الخروف التايه والمرأة بتدور على الدرهم المفقود لأن الخروف والدرهم ما يعرفوش يتحركوا إنما في المثل الثالث الأب منتظر هو بيدور في قلبه بس فاتح قلبه وأحضانه لكن لازم الابن يتحرك فكأنها تؤكد لينا أن الإنسان له دور وإن كان ربنا هو له الدور الأكبر والأهم ناخدها واحدة واحدة كلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توب فلاحظوا ان المثل ربنا يسوع قالوا عليهم هم لهم لو واحد فيكم ساعات ربنا يقرب فكرة الحب بانه ينزلها لمستوى انا فيقول اذا كنت انت راعي عندك مئة خروف هتسيب واحد يضيع كده وتقول خلاص كفاية عليا تسعة وتسعين اذا كنت وانت راعي عادي مش هتعمل كده عاوز الراعي الصالح يعمل كده زي مثلا لما كان بيتكلم عن الصلاه قال إذا كنت وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة لو ابنك طلب منك خبز هتديله حية لو طلب بيضة هتديله عقرب هتديله أعلى حاجة طب وانت إنسان شرير لكن عند الأبوة بتبقى كويس طب أمال ربنا يبقى إيه فهنا ساعات ربنا له المجد عشان يشرح موقفه ينزله لأجمل ما فينا ويقول إذا كنت أنتوا يا بشر فيكوا الحتة دي عاوزين ربنا ما تبقاش فيه إزاي ده يؤكد إن إحنا مخلوقين على صورته ومثاله وكأن ربنا بيدوس على الحاجة الحلوة يعني بيشاور على الحاجة الحلوة اللي فينا وبيقرب المعنى لقلوبنا ليه؟ ما هو فعلا إحنا هنعمل كده لو واحد راعي عنده 100 خروف وضاع واحد خسار حتى لو من ناحيتنا ناحية مادية يعني لكن صدقوني الرعاة كانوا يرتبطوا بالخرفان يعني يحبوا خرف الراعي اللي يقعد فترة مع الخرفان يحبها زي اللي بيربي أي حيوانات في البيت فأول فكرة أنه أي إنسان منكم يبقى خلى المثل عليهم مئة خروف ضاع واحد دي برضو شغلت الآباء من كذا زاوية بعضهم قال هو بيتكلم عن السماء ربنا له المجد لما خلق خلق ملائكة ربوات ودرجات وأعداد لا نهائية وخلق معاهم في الآخر الإنسان مين اللي ضاع الإنسان إنما الإنسان كأن نسبته للملائكة واحد على مية لأنه عالم السماويات عالم غير محدود فهل الله يحتاج إلى الإنسان لا كنسبة يعني ده ايه يعني الانسان ده واحد على مية من مخلوقات الله ولو حطيت بقى الخلائق العادية كمان بقى الحيوانات والجمادات والكلام ده يبقى ولا واحد على مليون انما الواحد ده غالي قوي فيبقى الفكرة اللي شغلت الاباء ان يمكن التسعة وتسعين عشان قال عليهم لا يحتاجون الى توبة يقصد الملائكة اللي في السماء حتى لو عددهم ضخم وبيخدموا ربنا ومعاه على طول انما ما محتاجوش لتوبة اللي شاغل ربنا اكتر هو اللي ضاع ده النفر الانسان ادم فقالوا الخروف ده هو ادم برضه حكاية واحد على مية دي عجبت الاباء قوي عشان نفهم انه ربنا مش بيحسبها بالعدد يعني احنا كناس العدد يفرق معانا فلما يكون لو معاك 100 جنيه وقع جنيه مش هتزعل لا ربنا ما يحسبهاش كده الخروف غالي غلو القطيع كله وده الدرس اللي المسيح عاوز يقوله ان كل شخص غالي جدا عنده غلو الناس كلها الموضوع مش مجرد اعداد يعني ممكن واحد يقول ما هو ربنا مش فارق معاه ملايين تهلك وشوية هي وملايين توصل لا ده كل شخص بيهلك يزعل ربنا وفي حد عنده عيال كتير يقول مش مهم كم واحد يموت لا ازاي مش مهم في حاجة تتقال كده فهنا كونه حط الرقم واحد على مية عشان يشاور ان الواحد غالي لو في نظر الناس كلها رخيص لا هو غالي عند ربنا عند الراعي دي تعلمنا مبدأ ان الواحد مش لما يلاقي الكنيسة مليانة يقول خلاص بزيادة اللي في الشارع في الشارع لا ازاي بزيادة مفيش بزيادة بالولاد الكنيسة ولاد ربنا عاوزين تجيب كل الناس حتى لو واحد بس لسه بره هننشغل بيه أكتر من هننشغل بالناس أقول لكم حاجة بقى بيني وبينكم ساعات كشعب كنيسة يعني بتبقى الناس مستكترة إن الكاهن أو الخادم ينشغل بالبعيد وعاوزة تاخد كل وقته فاهمين أنا أقصد إيه؟ تقول ما احنا لينا حق عند ابونا لازم يزورنا يزورنا ليه عشان ناكل لقمه مع بعض طب وماله بس في حد ضايع انهي اولى مش اللي ضايع اولى تزعل ليه بقى لما اقول لك سامحني لاني مضطر انشغل بحاجه تانية تقول لي احنا ابونا له ناس ناس يا حبيبي ناس ناس ايه ده خروف ضال وانا هقول لك انه خروف ضال ايوه ناس ناس بس الغالي هنا هو الضعيف الغالي هنا هو البعيد مش معنى كده انه اغلى من حد تاني ما هو لو الخروف التاني ضاع برضه هيطلع وراه انما عشان كده الشطاره ان كل شعب الكنيسه يبقى خدام ساعتها يحسوا بقيمه الوقت انه هيسيب اغلى ناس جنبه ويطلع يدور على الخروف الضال مع ابونا ومع الخادم زميله لانه عارف ان المسيح قلبه في اللي بره مشغول باللي ضايع أكتر كتير قوي باللي تحت عينه بعض القديسين قالوا كمان كلمة لا يحتاجون إلى توبة قد تكون إشارة بالعكس بقى إلى مش مش الناس الحلوين اللي جوه الكنيسة لا إلى جماعة الكتبة والفريسيين اللي واقفين يشعروا في ذواتهم خطأ أنهم إيه لا يحتاجون إلى توبة هل دول لا يحتاجون إلى توبة طبعا يحتاجوا إنما مخمومين في روحهم فالبعض قال ما هو الخروف ده هو ده العشرين والخطاة والتسعة وتسعين هم الفريسيين والكتبة فربنا يسوع له المجد بيقول لهم هم أقرب أيوة وأنا كمان هطلع ليهم أكتر لأن أنا قلبي مع الواحد مش مع التسعة وتسعين لأن التسعة وتسعين لا يحتاجون إلى توب زي ما قالها في حتة تاني لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا طب رب ما أنت علمتنا أن مفيش أبرار يقول ما هم فاكرين نفسهم أبرار إنما ليس بار ليس ولا واحد لكن مش راضيين يجوا يقفوا جنبهم ويعتبروا نفسهم ضالين لو اعتبروا نفسهم مرضى هشفيهم لو اعتبروا نفسهم خطاة هرجعهم انما حاطين نفسهم في كافة الذين لا يحتاجون الى توبة خلاص هي مش هياخدوا حاجة لا هياخدوا الحب والدلع اللي هياخدوا الضال ده مش هياخدوه يقول ألا يترك التسعة وتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجدوا حتى يجدوا دي قصة بقى امتى كإنسان تقول انا فلان ده خدمته كفايه كده عارف تقول كفايه كده امتى لما تلاقيه لما يرجع يعني مش مش مفتوحه كده اه مفتوحه سنه اتنين عشرة تفضل وراه طب بقت خالص نفضل وراه طب ساب المسيح هتفضل وراه حتى تجده هو الراعي الصالح مش قال لا ده الخروف الضال بعد زياده انا مش هقدر اجيبه منين ما هيكون هفضل وراه المسيح بيفكر كده وبيعلمنا نفكر كده حتى يجده مش هيرجع يرتاح حتى يجده عشان في ناس قال لما تسمع عن حد بعد تقول ابن الهلاك للهلاك يدعى جابوا الكلام ده منين ده مش كلام كتابي ابدا ده المسيح اتحصر بس مرة على يهوذا وسماه ابن الهلاك لكن كان حزين عليه وما قالش للهلاك يدعى لكن سماه كده بحكم تصرفاته لكن ما عندناش الشعار ده ابدا احنا عندنا الشعار بتاع ربنا يسوع يذهب لاجل الضال حتى يجده ما فيش انسان يقول فلان ما يقوس منه ما يقوس منه ليه وانت وانا احسن منه في ايه ما احنا كمان ما يقوس مننا ده لولا رحمة ربنا جابنا وقربنا لكن مين يقول على انسان انه ما يقوس منه المسيح لا يهدأ حتى يجده خلي ده تفكيرنا وخلي ده رجائنا ان راعينا لا يهدأ حتى يجد الخروف الضال آية جميلة في أشعية تقول يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت يعني يا ولاد ربنا ما تسكتوش زنه عشان هو ما يسكتش ما تسيبوهوش يسكت يسكت عن ايه انه يخلص اورشليم ويخلص كل نفس ويرجع كل نفس دي عاوزانا احنا ما نسكتش عشان هو ما يسكتش واذا وجدوا عارفين لو احنا ما نعرفش بقيه الكلام وعملنا كده مسابقه وقلنا ايه تعالوا اكمل بقى اذا وجدوا يعمل في ايه واحد هيقول هيمسك العصاية ويديله حتة علقة عشان ما يسيبش الحظيرة تاني مش كده إنما الحقيقة نفاجأ إذا وجده شوف الكلام يضعه على منكبيه فرحا لا هيمسك عصاية ولا هيديله على دماغه ده هيشيله بحب ويحطه على كتفيه ويبقى فرحان جدا وهو راجع طب ما تعبتش تعبت طبعا ولفيت واتبهدلت كل ده مش مهم كل ده هيتنسي اول ما هيلاقيه يضعه على منكبيه فرحا كلمة معزية جدا وطبعا القديسين لما يسمعوا ايدين وجناحين ومنكبين المسيح مخهم يروح فين على طول في الصليب لان هو الكتاف كانت معلقة كده كأن المسيح له المجد بصليبه يحمل كل الخراف الضاله بيشدها وياخدها في حضنه ويرفعها على كتافه طب يا رب يعني انت مجهد كراعي لفيت وتعبت خليه يمشي وراك خلاص يعني الحمد لله انك وصلت له وهو هيمشي زي زمان ورا رجليك ويوصل الحظيرة من فرحته مش هيسيبه يمسك يمشي على الأرض تاني من فرحته بالخروف الضال هيبقى شايله شيل طب ما هو الخروف بيعرف يمشي ما هو لو ما كانش بيعرف يمشي ما كانش زاغ إنما المرة دي من فرحته هيشيله شيل كلام مريح قوي احنا ساعات نبقى قصاة على الخطاة ربنا لما يلاقي واحد راجع له بيبقى عاوز يشيله من على الأرض شيل ولا بيفكر في اللي عمله ولا بيمسك له العصاية لا الحكاية مش كده بيبقى فرحان فعلا وبعدين الفرحة دي فرحة غريبة أو وعجيبة يرجع بقى ينام المفروض تعب ولف لا مش هينام يأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران هيعمل حفل حفل عشان حتة خروف قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال افرحوا معي للدرجة دي خروف ده غالي وكان فارق معاك قد كده عشان مش انت بس اللي فرحان ده من كتر الفرحة عملت له حفلة وهيصة وخبطت على الابواب كلها افرحوا معي لأني وجدت الخروف الضال شوفوا كمان مش بيقولها وجدت الخروف الضال وجدت ايه خروفي الضال ما تبراش منه وما قالش ده انا معرفوش او الخروف لا خروفي ده بتاعي ومش هسيبه وجدت خروفي انا الضال ده بتاعي وانا مش هسيبه هفضل وراه لغاية ما ارجعه طبعا يدينا رجاء في توبتنا كخراف ضال لان الكتاب بيقول كلنا ها كغنم ضللنا يعني الكلام ده محدش يقول يا سلام يا رب فلان يرجع قولها بس اقول لك حطني وحط نفسك معاه لان الكتاب بيقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه يعني كل واحد زاغ في سكه ده طالع يلف يمين وشمال يلم يمين وشمال كلنا كغنم ضللنا كلنا محتاجين دي إذا وجد يضعه على منكبيه فرحا العهد القديم في أشعية آخر إصحاح برضه يقول كلام حلو زي كده يقول أن ربنا يأتي كراعي فيقول كلام مشجع جدا يقول كراعي يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان ويقود المرضعات يعني الكلام ده حتى في العهد القديم هو هو هو ربنا هو هو ما تغيرش محب البشر بيلم الحملان الصغيرين على ايديه ويشيلهم والمرضعات الكبار يمشوا قصادهم عشان يمشوا وراه المرضعات دول اللي هم الرعاة يعني وهنا مثلا يقول ايه على الايادي تحملون وعلى الركبتين تدللون مين يصدق ان دي مكتوبة في العهد القديم ده دلع من ربنا لولاده يقول هشيلكوا على ايديا وهدلعكوا وادللكوا على ركبي دي فرحة الراعي بخروف الضال طبعا فرحة تخلي الواحد فينا يبقى فرحان ان اسمه خروف ضال انت تزعل لما اقول عليك خروف ضال ليه مش كفاية انك خروفي الضال بتاعه وبعدين اذا كان مصيرك في الاخر انك تحمل على المنكبين وتبقى سبب فرح للسماء من هنا كنيستنا غاوية تقول على نفسها ان احنا خطاة في ناس ما تحبش التسمية دي تلاحظوا ان احنا غاويين نقول يا رب ارحمني انا خاطي في واحد يقول لك خاطي تاني ما كفاية خطية مش انت امنت بالمسيح وعرفت وبتاع ايوه انا امنت بالمسيح بس انا هفضل طول عمري عاوز اتدلع ده عاوز افضل خروف ضال مش همشي غلط لا عاوز الدلع بتاع الخروف الضال عاوز اللحظة بتاعت اللي بيشيلني من على الأرض وياخدني في حضنه دي عاوزها على طول عشان كده التوبة عندنا هي توبة على طول مقالة كنت بقراها القديس غريغوريوس الكبير يقول في الحتة دي واحد من القديسين زمان انه محدش ياخد الكلام ده عن الناس البعيدة بس في شعب الكنيسة قديسين ولكنهم يروا في أنفسهم خرافا ضالة دائما فيقدمون توبة قوية كل حين يبهجوا بيها السماء كلها مش بس بنتكلم عن الناس اللي بره يقول ساعتها بقى دول يحسبوا خطية الفكر جريمة فيقدموا عنها توبة جديدة قوي وانت فاكر التوبة بس للجماعة القتلة والزنا والحرامية التوبة عن كل خطية مهما كانت صغيرة برضو خلتك خروف ضال إذا وجده يضعه على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران أصدقاء والجيران طبعا فاهمين ان دول بقى السماويين بقى او الكنيسة الكنيسة اللي في حضن المسيح او القديسين اللي سبقونا للسماء ما اسعدهم بتوبة كل شخص ودي برضه تربطنا بالح... بالمنتصرين والحياة الاخرى في ناس ما تحبش تحط في اعتباراتها القديسين والحاجات دي ليه ما هم دول اصحاب ربنا حتة من ربنا عيلة ربنا ودول بيفرحوا مع ربنا بكل خاطي بيرجع وهنا يا جماعة المعنى مهم هقول لكم بطريقة مبسطة لما يكون طالب بيذاكر وبعدين ايه كسل لكن ده يكون وحيد والديه وبعدين العيلة كبيرة قوي خالات وعمات وكلهم مستنين النتيجة هو لو كان بطوله على قد الامتحان ممكن يكسل وينام انما كل ما يجي يكسل يفتكر انه هيت... هي... النتيجة لو طلعت وحشة عماته وخالاته وابوه وامه وخلانه وعمامه كل دول هيزعلوا يقوم يوم ذاكر لانه مش معقول هينكد على كل دول والعكس كل ما يكسل يفتكر انه يوم ما يجيب شهادة حلوة هيفرح كل العيلة يقوم يشتغل ويجتهد واخدين بالكم المعنى اب مثلا يبقى مريض وكسلان يعالج نفسه بس ولاده ومراته واخواته وكل حبايبه مهتمين جدا ان هو يبقى صحته كويسه ويطول ربنا في عمره فيقول ما كانش يفرق معايا بس عشان خاطرهم هتعالج واهتم بصحتي واضحه الفكره يعني اذا كان الواحد فينا يدرك ان التوبه هتسعد كل السماويين يا طب دي احلى هديه تقدمها اذا كنت بتحب مريم مرقص ارجع لربنا احلى هديه تقدمها له انت فاكر ماري مرقس عاوز ايه هيبقى فرحان مع المسيح جدا لما تتوب احدى هدية تقدمها للعذراء في عيدها ايه انك ترجع وتتوب هما لما بيستقبلوش هدايا من بتاعة الدنيا الشيء دي اللي تفرق معاهم انما السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب لما الواحد فينا يرجع يفرح سما كاملة ربوات من القديسين والملائكة ده احنا نسيب اللي في ايدينا ونقعد نتوب على طول اذا كنا هنبقى سبب فرح لكل السماويين افرحوا معي لاني وجدت خروف الضال قال كده افرحوا معايا ودي طبعا هتتفهم في اخر الاصحاح لما يتكلم على الابن الاكبر في قصة الابن الضال هيبقى الاب فرحان جدا ان ابنه رجع انما اخوه اتغاظ فقال له يا ابني كان يجب أن نفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد يعني مستغرب موقفه الدنيا كلها فرحانة بالخاطر اللي رجع ازاي تكون انت مش فرحان افرحوا معي في ناس ما تفرحش بالخاطر لما يتوب دول اللي عاوزينه يفضل بعيد دول الشياطين والأشرار دول اللي ينزعجوا لما يلاقوا واحد هيمشي كويس ليه لأنه بيكشفهم ويفضحهم أقول لكم هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة وأية امرأة أو أية امرأة لها عشرة دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده المرأة هنا قلنا رمز اساسي لايه للكنيسه ساعات بعض الاباء قالوا رمز للنفس النفس تشبه عاده بالانثى او المراه لما تكون في حاجه ناقصه من النفس اللي اشتراها المسيح دي تفرك وما تهداش غير لما تلاقي الحاجه الضايعه شوف انت ضايع من نفسك ايه ضايع سلام طب وساكت على نفسك ليه ضايع طول أناه ضايع رحمة ضايع من نفسك درهم اسمه ايه محبة الأعداء ولا الدرهم ده اسمه مثلا حب العطاء ياما دراهم رايحة من نفوسنا يعني ياما حاجات ناقصة ضاعت واحنا سايبينها تضيع إذا كانت النفس تمثل برقم عشرة يعني فيها عشر فضائل مثلا المسيح مستنيها طيب انت ساكت ليه على فضيلة تقع منك أو درهم يروح منك إنما المعنى الأساسي الكنيسة اللي برضه تهتم بالشخص واحد يفرق حتى لو واحد على عشر مش مهم مش هتكتفي بتسعة من عشر هتدور على الدرهم برضو الآباء عجبهم فكرة الدرهم ليه قالوا أصل الدرهم منقوش عليه إيه ختم الملك فاكرين قصة الدينار لما قالوا يجوز أن نعطي الجزية لقيصر أو لا يجوز فقال لهم هاتوا لي دينار قال لهم لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له القيصر قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله هنا الدرهم المختوم ده اللي عليه الختم إشارة أنه عليه صورة ربنا فضياع درهم معناها تشوه الصورة صورة ربنا اللي انت اتخلقت على شبهه راحت بالخطية تشوهت بالخطية الكنيسة شغلتها ترجع لك الصورة ترجعك درهم خلي بالكم شغلانة الكنيسة ان, ان تعمل مننا كلنا نسخ من المسيح تاني على صغير كده تعيد إلينا صورة المسيح له المجد قدوس الذي بلا خطية تقعد تجمل فينا وبعدين هنا يقول ايه ألا توقد سراجا طبعا في البلاد دي ما كانش فيه كهرباء وكان السراج زي القنديل كده فالكنيسة شغلتها عشان تدور صح تعمل ايه تنور سراج دايما السراج او النور ينطبق في ذهن الكتاب عادة على المسيح له المجد لان هو النور الحقيقي وساعات يتقال على كلمة ربنا لانه سراج لرجلي كلامك وكلمة ربنا طبعا هي كلمة المسيح فالحكاية واحدة توقد سراجا معناها الكنيسة بتقدم للعالم عشان تشد وترجعه المسيح شغلانة الكنيسة تعمل ايه تقدم لكل شخص ضايع المسيح الحلو النور تقوم تجيبه لكن هي هتجيب الناس ازاي بدون مسيح شغلانة الكنيسة انها توقد سراج توقد سراج يعني تقدم المسيح او توقد سراج بمعنى انها تنور الناس في تعاليم المسيح اذا كان السراج كلمة ربنا توقد سراج يبقى المرأة بتقدم كلمة ربنا وبكلمة ربنا بتدور في النفوس عشان ترجعها وتدور في العالم كلمة ربنا هي اللي بتجيب الناس هو مين بيرجع لربنا إلا من خلال كلمة ربنا كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة أمامه يعني كلمة ربنا زي السراج تنور الدنيا كلها وتدخل إلى أعماق كل شخص ألا توقد سراجا وتكنس البيت قريت في تفسير أبونا تدرس أنه الكلمة دي في أصلها اللغوي بالبلدي كده تقلب البيت عارفين الست لما تكون ضايعة منها حاجة غالية تقلب البيت هي حتى تكنس كلمة يمكن أقل شوية دي قلبت البيت رأسا على عقب مش قادرة تقعد لأن دي حاجة غالية قوي الدرهم ده حد يقول لها طيب ما كفاية عندك تسعة تقول لا درهم غالي لازم ألاقيه وتفتش باجتهاد ده كلام لينا ككنيسة وليكوا كلكم كشعب انت بتعمل ايه عشان نفس ضايعة حواليك عشان ولادك عشان قرايبك بتعمل ايه عشان تجيبهم لربنا بتهدى بسرعة وتقعد على حالك ليه وتقول خلاص كده بقى هم حرين ليه بتعمل كده ليه ما تعملش زي الراعي اللي اتقال عليه يذهب لأجل الضال حتى يجده مش هيرجع غير لما هو معاه والمرأة دي مش هتقعد على حيلها حتى تجده مش هتهدى أبدا مش هتهدى في الصلاة ومش هتهدى في الحاح ومش هتهدى في التشجيع حتى تجده يعني ما فيش اقل من كده زي ما المسيح ما بيقبلش نفس تهلك الكنيسة ما بتقبلش نفس تهلك مرفوض المبدأ حتى تجده تفتش باجتهاد مش كروته اهي دي بقى لو شغالة هتكروت انما دي حاجتها هي زي ما قلنا خروفي الضال هنا المرأة دي الدراهم بتاعتها فدي حاجتها حتى بعض الناس كانوا اجتهدوا وقالوا يمكن العشر دراهم كانوا شبكة الست الغلبانة في القرى ساعتها فغالبا ليهم معنى غالي قوي عند الستات في القرية فما تسيبش ابدا درهم يضيع واذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لاني وجدت الدرهم الذي اضعته نفس المعنى تروح تخبط على الجيران وتقول لهم هيصوا معايا تلاحظوا ان الفرح الروحي فرح غير اناني اللي فرحان يفرح اللي حواليه الفرح العالمي فرح اناني يعني يبقى الواحد فرحان بنفسه وبحاله بس انما اللي فرحان بربنا بيبقى عاوز كل الدنيا تفرح بربنا واللي فرحان بخاطي بيرجع بيبقى فرحان مع السماء كلها هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب هنا قال لنا في أول مرة يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب وهنا شرحها لنا أكتر وقال لنا يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب تصور ان احنا التعبانين الصغيرين نفرح ملائكة احنا اللي بنفرح الملائكة مش هم اللي يفرحونا هم بيفرحونا بحضورهم وصلواتهم انما احنا اللي ممكن نفرح الملائكة في عظة القديس انبا شنودة رئيس المتوحدين وده كان راجل قبطي صعيدي وعلامة في الكنيسة قديس عظيم كان يقول كده يقول يشخط كان ع- كان شديد يقول لكل شخص فرح ملاكك في ملاك ماشي جنبك ما تن- ما تنكدش عليه فرحه فرحوا بالتوبة فرحوا بالصلاة فرحوا بالخير فرحوا بوصية ربنا الملاك ده هيقف قدام ربنا ما تخلوش يقف مكسوف منك كان يقول المعنى ده ما تخليش ملاكك يقف مكسوف منك ده البودي جارد بتاعك يعني والتعبير ده يمشي مع تعليم الكتاب طبعا لأن لما انتهروا الأطفال ربنا يسوع المسيح احتضنهم وقال لهم ملائكتهم ملائكتهم ينظرون وجه أبي في السماوات يعني ملائكة العيال دي واقفة قدام ربنا انتوا بتشخطوا فيهم ليه كده بالراحة عليهم فهنا يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب ندخل في المثل الثالث الغني بقى وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير الجزء الأول من القصة بيقدم لنا بيت الأب ومعاه ابنين واحنا قلنا من البداية من أول الإصحاح إنه ربنا اتكلم عن دوره وعن دور التائب وعن الغير المحتاجين للتوبة دول ليهم تمثيل في المثل هنا الأب أول حاجة تميزه في القصة دي انه متواضع جدا ومحب جدا لدرجة واحد من ولاده يقول له اديني حقي احنا فيكوا اب يستحمل الكلمة دي من ابنه يقول له اديني حقي هي معناها كشرقيين كده بالنسبة لنا يعني sorry يعني روح موت خليني اورث انا عاوز فلوسي كلمة مهينة ال- يقول له نصيبي او يقولها هنا أعطيني القسم الذي يصيبني من المال عشان كده حتى معلمنا لقى ذكر كتائب ربنا سألها فقسم لهما معيشته معيشته يعني ايه يعني اذا كان كل اللي ليه قسموا عليهم هما الاثنين كانه اعتبر نفسه ميت الله من اتضاعه يحتمل ان نص العالم بيعتبروا ان ربنا مات مش كده يمكن أكتر من نص العالم ساعات الناس تقول معقول ربنا موجود وسايب كل الملحدين دول اللي في الدنيا كل الناس اللي كفر اللي كفره بربنا دي وبتقول ما فيش ربنا او بتتريق على ربنا او لغي ربنا تفتكروا ربنا بيديلهم حاجات ولا لا بيديهم صحة وبيديهم شمس وبيديهم خير وبيديهم عيال بيديهم كل حاجة ويفضل هو في حكمهم كأنه مات مش كده هو ده ربنا بتاعنا ربنا بتاعنا بيحب اللي بيعتبره ميت اللي بيعتبره مش موجود مش بيأثر في حقه الله إلهنا لا يفرض علينا أبوته ولا يفرض علينا حكمه ولا يفرض علينا سيادته إنما يقدم لنا كل ما نحتاجه وينتظر منا أن نحبه لكن ما بيفرضش على حد حاجة مجرد الولد قال له اديني نصيبي قال له خد نصيبك كأنه مات طبعا دي جرح لأي أب جرح لكرامته جرح لأبوته جرح لقلبه الأصعب منها يمكن يقول خلي الفلوس في إيده بس يقعد معايا إنما الأصعب منها الطلب اللي بعده بعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر وطفش كمان ما هو لا يعني أبوه ناس كثيرة بتعامل ربنا بنك يدي لكن هو هو ربنا ذاته ملوش قيمة بالنسبة له هم عاوزين منه استجابات فورية للصحة وللتوفيق وللفلوس عاوزين خيراته لكن هو نفسه ايه لا لا يقعدوا معاه ولا يشبعوا بيه ولا له مكان في حياتهم حتى لو طلبوا منه طلبات لكن الابن الأصغر أول ما تملك من الخير لغى ربنا من حياته لغى أبوه من حياته سافر لأن أبوه لا يمثل أي قيمة بالنسبة له ناس كتير عايشة كده عايشة في خير ربنا بس من غير ربنا وربنا له المجد من اتضاعه ساكت من محبته لأولاده يحتمل هذه الإهانة اللي ما فيش واحد فينا كإنسان يحتملها على نفسه انه يتلغي وجوده كده عند الوجوديين والملحدين بادعاءات كذابة عشان يعملوا من الإنسان ربنا وكأن ربنا مش موجود ما ربنا موجود فقسم لهما معيشته برضو ناخد من بداية القصة دي فكرة ان الانسان لما بيبعد عن ربنا بيتدهور ما بيوقفش عند حال هو الغلطة الكبيرة ابتدت بانه عاوز يعيش مستقل عن أبوه وعشان كده بعض الآباء قالوا هو ده آدم هو الابن الأصغر وسط الملائكة لأن الملائكة يعتبروا الابن الأكبر لربنا يعني تجاوزا نقول كده الخليقة لأن الملائكة اتخلقوا قبل الإنسان وقعدوا في البيت بس يعني زي بيل فما يحبش التفسير ده عشان الابن الأكبر هيطلع وحش في الآخر الملائكة مش وحشين لكن عاوزين نقول الابن الأصغر يعني آدم ده اللي جه هو اللي حب ينفصل عن أبوه يتأله بعيدا عن إلهه يبقى هو صاحب كل شيء لما الشيطان جه يغري حواء يقول لها إيه تصيران مثل الله عاوز يغريها بدي تاخد حاجة ربنا ونلغي ربنا وهو ده نفس الادعاء اللي شغال بره ما تقروا بقى الناس الغربيين بيقولوا ايه تلاقيهم يقولوا كده عين عينك هو انا محتاج ربنا في ايه انا ربنا ربنا هيعمل لي ايه يعني العلم بيعمل لي كل حاجة والفلوس بتعمل لي كل حاجة وانا اعمل كل حاجة هنشوف نتيجة الكلام ده ايه ويبعد بقى تبتدي بفكرة وحشة زي كده لكن ما تقفش عند كده بعد ايام ليست بقل بكثيرة يعني هي شوية شوية كده الشيطان عمال يسحب لبر يخليه يسافر ويروح كورة بعيدة عشان ينسى ابوه خالص وده اهم حاجة عند الشيطان نخليك ما تفكرش في ربنا ابدا حتى لو اداك متع الدنيا شويه بس مش هتقعد متع الدنيا ابدا بعد كده شويه شويه الفلوس بتخلص وبتقل مش عارف يرجع ومش بيفكر يرجع يمشي مع اصدقاء سوء يتذل يبعتوه عند خنازير يشتغل عشان يلاقي لقمه ياكلها يوصل في الاخر انه يزعقوا له لو كل من اكل الخنازير فنزل من ابن العز لغاية أقل من الخنازير ساعتها فاق هو ده حال اللي بيبعد عن ربنا اللي بيبعد عن ربنا بيبقى معزز لأن ربنا ساتر علينا ومدينا بركات كتير قوي لما بتبعد أنت بتخسر كتير قوي لما بتسافر كورة بعيدة أنت ربنا اداك كتير بس أنت خسران كتير قوي لأنك بعدت عن أبوك هتبقى فريسة سهلة للأيام وللشياطين والذل الدنيا وفي الآخر هتشتغل عالم فيه خنازير طبعا تعرفين كلمة خنازير عند لها وقع مؤذي على ودان اليهود لأن الخنازير محرمات عندهم فكون واحد يهودي يشتغل عند خنازير ده ذل ما بعد ذل بالنسبة لهم هم كمان أكتر مننا لأن دي أساسا حاجات محرمة إنها تتاكل ولا حد يقرب منها أرسلوا إلى مضى والتصق برضه تعبير مهم الواحد يبعد عن ربنا بس الشيطان لا يكتفي انه يبعد عن ربنا هو الشيطان عمال يسحبه بعيد عشان يعمل ايه يلزق فيه يلتصق بيه الشخص بتاع الكورة البعيدة ده ده الشيطان اللي خلى الولد يلزق له عشان يشغله عنده شغال عند الخنازير عند الشياطين بعيد عنكم لما تشوفوا واحد غرقان في الخطية تحسوا فعلا بمعنى واحد بيشتغل عند الخنازير هي كده بالظبط اشتغل عند الشياطين بيحركوه زي الشطرنج طب ابتدت ازاي ابتدت انه باع ابوه وانه مش عاوزه وانه عمال يبعد عنه لغاية ما وصل الى مرحلة سيئة جدا ومع هذا السوء والمرحلة الصعبة ربنا يسوع يدي رجاء لكل واحد بس يدي رجاء ويدينا مسؤولية ان احنا نعمل زي الشاطر ده عشان كده الكنيسة تسميه ايه الابن الشاطر على كل اللي عمله ده تقول برضه شاطر هو ما كانش شاطر في الاول بس بقى شاطر في الاخر وكان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فلم يعطيه احد في الاول كان عنده كل حاجه الشيطان يزين للانسان انه ممكن يتمتع بالدنيا بعيد عن ربنا بعد شويه يلاقي نفسه مفيش أي شهوة شبعانة بالعكس هو معذب ومش طايل أي حاجة خالص لم يعطيه أحد وبيشتهي إيه دلوقتي؟ بيشتهي خرنوب الخنازير الخرنوب ده زي الحشرات أو أو الزبالة اللي بياكلوها الخنازير تعرفين الخنازير أساسا بتاكل من الزبالة يعني تصوروا لما تشوفوا إنسان عمال يقلب في الزبالة عشان يلاقي حاجة ياكلها دي صورة مزعجة جدا لشدة الفقر وشدة القحط يعني هو ده حال اللي بيبعد عن ربنا وبرضه الشيطان ما يهنهوش على الأكل الشيطان ما يحبش الإنسان أبدا يحب يذله بس يوعده كتير قوي ويخلف ويذله فلم يعطيه أحد فرجع إلى نفسه طبعا دي مفتاح المثل كله كلمة دي هي دي بداية التغير رجع إلى النفس وهو وسط الخنازير وسط الزبالة وريحته كلها بقت خنازير وحافي زي ما هنشوفه دلوقتي إنما رجع لنفسه رجع لنفسه يعني فاق يعني لأول مرة يعمل مقارنة بين حاله كابن وحاله كعبد بين حاله كحر في بيت أبوه لدرجة قال لأبوه أورثك بالحياة قال له خلاص اللي تشوفه والنهارده الخنازير هي أسياده إيه الذل ده رجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز لأن بيت أبوه بيت غنى فالأجراء يعني الخدامين في بيت أبوه بي بيرموا بواقي الأكل يعني بياكلوا ويشبعوا ويفضل عنهم الخبز دول العبيد لأن الأب أبوه غني وكريم فمش الأولاد بس اللي شبعانين ده حتى الأجراء العبيد شبعانين وبيفضل عنهم خبز فقارن نفسه بالعبيد قال ده أنا كنت ابن إنما العبد النهاردة عند أبويا أغلى مني وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي قال هقوم أروح له خلاص وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك إلى السماء بعد المثالين اللي فاتوا تتفهم مش كده لأنه قال لنا في اللي فاتوا إيه يكون في السماء فرح فقال ده أنا مش زعلتك أنا زعلت السماء كلها أنا تعبت معايا ملايكة وقديسين بيشفعوا فيا وأنا ولا سائل فيهم أنا أحزنت كل المنتصرين ببعد عنك يا رب أنا جرحتك وجرحت الكنيسة كلها باللي أنا عملته السماء إشارة للكنيسة وقدامك لله وحده فبيقول أنا غلطت في حق الكنيسة وده المعنى الروحي بتاعنا إن اللي بيغلط بيغلط في حقنا كلنا لأن كلنا أعضاء في بعض بيجرحنا كلنا بيضيع فرحتنا كلنا لأن واحد مننا لما بيرجع بيفرحنا كلنا أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا من أجمل الكلمات بقى أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجراك قال له يعني أنا ما استاهلش تسميني ابنك خليني بس عبد بقية عمري طبعا انتوا عارفين بقية القصة احنا نقف في الحتة دي شوية الواحد لما يكون راجع لربنا بيبقى مكسوف من ربنا ولسان حاله بيقول له رب انا اعمل فيا اللي انت عاوزه بس ما تسيبنيش بعيد عنك وانا ما استاهلش ما استاهلش تقول عليا ابنك في ناس برضو بجسارة تقول بس احنا بنقول ابانا اللازم نقول ايوه طبعا لان ربنا قال انا مش هسميكوا عبيد هسميكوا اولادي ولما علمنا الصلاة قال متى صليتم قولوا ابانا ربنا بيفرح نقول له ابانا لكن الانسان التائب من جواه دايما لسان حاله مستكتر الكلمة عليه عشان كده كنيستنا تقول اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا يعني ما نستاهلش نقولها لان الابن هنا قال له لست مستحقا ان ادعى لك ابنا فحتى لما نتجاسر ونقول ابانا الذي بنعمل لها مقدمه جميله ونقول ايه خلينا نستحق ان احنا نقول ابانا دي لانها كبيره علينا انما هل غلط ان واحد يقول له رب انا عبدك لا مش غلط احنا ما نستاهلش حتى نبقى عبيده كونه هو يرفعنا ويقول ولادي نقول له احنا ما نستاهلش نبقى خدامينك لكن كتر خيرك عبيدك واولادك وكله عشان كده في ملاخي يقول ان كنت ابا اين كرامتي وان كنت سيدا فاين هيبتي يعني انت لا عجبكم اب ولا عجبكم سيد يعني سيد كويس واب حلو بس بس مين بيعامل ربنا كده لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا بعد كل واحد فينا بعد ما خد البنوة في المعمودية وبقى ابن لله كل غلطة يعملها يبقى مكسوف من أبوه يقول له رب أنا ما شرفتكش ما شرفتكش أنت أبويا كان لازم أعمل الخير كله كان لازم كل الناس تبص عليا تشوف جمالك تعرف مين أبويا بس أنا ما شرفتكش سلكت سلوك العبيد فأنا ما استاهلش إن أنا أبقى ابنك إنما أنتوا عارفين بقية القصة ده مش ابنه بس ده في حضنه ولا هيديله فرصة حتى يقول خليني عبد يعني مجرد انك تقول له بس انا ما استاهلش يقول لك بس تعال ما استاهلش ده ايه خلاص لكن الشخص فينا يبقى دايما لسان حاله يا رب انا ما استاهلش حين نرجع الى الله فلنحمل معنا هذه الكلمات اللي تفتح باب السماء ربنا طيب وتغلبه المسكنة والتواضع والتذلل يتغلب بالحتة دي زي ما بيقول في النشيد حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتاني ده بيكلم واحدة سيرتها بطالة يعني عروس النشيد دي زاغت ومشيت وحش قبل كده إنما مجرد تيجي بس وعينيها مليانة دموع خلاص تغلبه ربنا طيب خلينا نستغل طيبته إن احنا نرجع ومعانا كلمتين كده حلوين يحركوا السماء لست مستحقا يا رب أن أدعى لك ابنا في ناس تدخل تقول احنا مستحقين لا احنا خلينا نقول احنا مش مستحقين يقوم ربنا يقول بس تعالوا انا احب الناس اللي حاسه بهذا الاحساس لست مستحقا ان ادعى لك ابنا بل اجعلني كاحد اجراك نكمل المره الجايه لالهنا كل مجد وكرم الابد امين